مين قالك إذا هجرتي قصري ما بعرف عيش مين قالك إذا رميتي قلبي ما بعرف حب نسيتي إني كنت وحدي كنت عايش كان قصري مليان زهور وكنت زهرة ببستاني أنا وإنتي ما كنا واحد كنت أنا وكنتي معي أنا وإنتي ما كنا نحب كنت حبك وقلبك مش معي قدمت لك حياتي كلها كلمة ما عطيتيني فرشت لك حناني كله وبالشوق رميتيني افتكرت الحب كله عذاب بس عذابك قتلني ما بدي تحبيني من اليوم أنا بطريق وأنت بوادي الحق علي أنا اخترتك أم ولادي نسي اللي حبك حب جنون نسي اللي مات بقلبك المجنون من اليوم أنا حر وأنت سجيني أنا ماشي حبيبي نسيني
بسهولة كده بتقولي حبي ماضي عدى ونسيتي طب وقلبي لو سألني في يوم عليك اقول له ايه بسهولة كده بتقولي حبي ماضي عدى ونسيتي طب وقلبي لو سألني في يوم عليك اقول له ايه اقول له كنا حكاية تافهة في النهاية ملتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكذبيها اقول له كنا حكاية تافهة في النهاية ملتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكذبيها اقول له انسى خلاص هواها مش مهم سنين وفاتت واللي عشنا زمان معاها اعتبرها قلبي ماتت زمان كنت انا اخر طموحك في الحياة نسيت ده كله ليه سايبالي مشكلة قلبي تعبني اسئلة ومش عارف اقول له ايه اقول له كنا حكاية تافهة في النهاية ملتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكدبيها اقول له كنا حكاية تافهة في النهاية ملتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكدبيها اقول له انسى خلاص هواها مش مهم سنين وفاتت واللي عشنا زمان معاها اعتبرها قلبي ماتت بسهولة كده بتقولي حبي ماضي عدى ونسيتيه طب وقلبي لو سألني كان معايا وعدني بألف وعد وقال لي من البداية هنعيش ونموت لبعض حبيته بكل قلبي أكتر من أي حد وفي يوم وفي ليلة سابني أنا خايف أموت بجد امبارح كان معايا وعدني بألف وعد وقال لي من البداية هنعيش ونموت لبعض حبيته بكل قلبي أكتر من أي حد وفي يوم وفي ليلة سابني أنا خايف أموت بجد إحساس فظيع إن اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويا السنين افتح عليك تتلم أحزانك عليك تتهدى أحلامك فوقيك وتقسمك نصين إحساس فظيع إن اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويا السنين افتح عليك تتلمى احزانك عليك تتهدى احلامك فوقيك وتقسمك نصين امبارح كان معايا وعدني بألف وعد علمني ازاي احب وازاي علشان اعيش لكن ان انسى حبه دي اللي معلمهاليش عايش على ذكرياتي الوقت ما نسانيش ودي مأساة حياتي اللي ما بتنتهيش إحساس فظيع إن اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويا السنين افتح عليك تتلمى أحزانك عليك تتهدى أحلامك فوقيك وتقسمك نصين إحساس فظيع إن اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويا السنين افتح عليك تتلمى احزانك عليك تتهدى احلامك فوقيك وتقسمك نصين امبارح كان معايا وعدني بألف وعد
وعامل فيها مش شايف ومش عارف ايه معنى الحب وعايش كل ايامك واحلامك في وهم وكده خلاص دلوقتي خسارة بقيت واحد ما عندوش قلب حاجات كتير جواك ماتت وانا ساكت ما قلتش لا وسايب دمعي يتكلم وبتألم وانا على حق هقول لك كلمة من الآخر أكيد قلبك ده عمره ما ده قلبك يا حبيبي
ما شفتش بر مدام الحب مش نافع والدافع عدو الامور يا ريت ترتاح وتنساني عشان قلبك خلاص بقى حر مفيش فايدة معاك خالص ومش حاسس بأي أمل وحتى الصبر بينادي ومش راضي ومنك مل تعبت معاك كتير ياما ومش لاقي لقلبك حل قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي قلبك يا حول الله كل شيء مات من جواه وانت كده راضي
اتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت كان حلمي وهمي وانا صدقت للاسف صدقت اتخنقت كان حلمي بيموتني الكل خلاني فقد النور احبطت واتخبطت اتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت كان حلمي وهمي وانا صدقت للاسف صدقت اتخيل كان حلمي بيموتني كنت خلاني فقدت النور واحبطت واتخبطت أنا ما وصلتش لحاجة من اللي حلمت بيه سوء اختيار ده ولا سذاجة ولا إيه أنا ما وصلتش لحاجة من اللي حلمت بيه سوء اختيار ده ولا سذاجة ولا إيه رجعت للصفر من مكان ما بدأ
من مكان ما بدأ نتخانق
وفي الليل عذابي معاك انا مش لاحق اداوي جروح والايام بتفوت وتروح وافضل عايشها حلاوة روح جوا في قلبي مليون اه وفي الليل عذابي معاك كنت بكلم نفسي واقول دايما وانا في مرار على طول امتى هلاقي الحل معدول زي بقية خلق الله لياليك يا حرام يا حرام على الليالي كنت فين يا غرام كنت فين وانا قلبي خالي لياليك يا حرام يا حرام على الليالي وفي الليالي عذابي معاك انا كان عقلي خلاص هيطير كل كلامي ملوش تأثير كنت بثبت قلبي كتير من غير ما اسأل كل ده ليه وفي الليالي عذابي معاك كنت بعاند في الايام كنت انا بسهر وانت تنام واللي يشوفني يقول يا حرام حتى الصبر صعبت عليه لياليك يا حرام يا حرام على الليالي كنت فين يا غرام كنت فين وانا قلبي خايف لياليك يا حرام يا حرام على الليالي كنت فين يا غرام
حد بوشين كده انا ليه وازاي امنع على نفسي كل ده وما خدتش بالي انك حد بوشين كده انا لما مشيت وراك كنت مغمض عينيا سبت مشاعر الهواك ومشاعري ضلوا بيا خدته من حبك ليا غير جرح بيموت فيا جيت لك انا خدت في ايدي جيت انت بتصار عليا خدته من حبك ليا غير جرح بيموت فيا جيت لك انا خدت في ايديك جيت انت بخسارة عليا عليا
DJ Mando.
بعد ما تجرح فيا عايز ترجع ليا فاكر سهل عليا ان اطمن ليك شكلك قدام مني غيرني يا ما ظلمني ده الماضي بيألمني لما بفكر فيك انا مش هرجع زي زمان صعب اديلك تاني امان انا هتعود على النسيان ده الحل الوحيد راجعت لحياتي جراح شكرا على اللي عملته راح يا ما تعبت وحققتها وابدا من جديد انا مش هرجع زي زمان صعب اديلك تاني امان انا هتعود على النسيان ده الحل الوحيد راجعت لحياتي جراح شكرا على اللي عملته وراح ياما تعبت وحققتها وابدا من جديد نضحك لسه معلم اسكت ليه تتكلم هو انت بتتألم زي بقية الناس اسلم واخدع غيري انسى وعيش من غيري اما انا كتر خيري خدت نصيبي خلاص انا مش هرجع زي زمان صعب اديلك تاني امان انا هتعود عن نسيان ده انا بضيع منك طمني اعمل معروف فكرة بعدك عني هتخليني اموت من الخوف انا بضيع منك طمني اعمل معروف فكرة بعدك عني هتخليني أموت من خوف يوم بيوم قلبي يعيش في النوم هنتعب ليه الزومه دعوة إياه ليلة حيرة وليلة دموع كتيرة خلاص فضينا السيرة يا رب انساك يوم بيومه قلبي يعيش في همومه وانا اتعب ليه الزومه واضيع وياه ليلة حيرة وليلة دموع كتيرة خلاص فضينا السيرة ويا رب انساك خلاص مفيش حاجة شكلها مش فارقة معاه مش هتحمل أقلل من نفسي ولا هترجاه خلاص مفيش حاجة شكلها مش فارقة معاك مش هتحمل أقلل من نفسي ولا هترجاك ولو جيت يوم ترضيني هتخسر ايه عيش بإيدي دايما راضي وعادي تعيش مرتاح في بعادي قرارك ايه ليه تأذيني وتملى دموعي في عيني ولو جيت يوم ترضيني هتخسر ايه عيش عيشة ايدي دايما راضي وعادي تعيش مرتاح في بعادي قرارك ايه
DK Mando.
عتمه ليل وانت بميل وبعدك قاس شو كتير بقلب كبير ومنه ناس جعلي عيد الماضي عيد وريح الراس جعلي عيد الماضي عيد وريح الراس عتمه ليل وانت بميل وبعدك قاس وشوق كبير بقلبي كتير ومنه ناس جايب وقعد حال بالغرام محرام تترك لي قلبي بحالي الصعب حرام ابقى انا وحدي وتنسى وعدي ما حرام طمني جايب وقعد حالي بالغرام دموع العين بتسأل وين حب الغالي اللي منين بجيب منين يلي ببالي بكفي فراق الليل اشتاق يصير الليالي بكفي فراق الليل اشتاق يصير الليالي دموع العين بتسأل وين حب الغالي اللي منين بجيب منين يلي ببالي بيكفي فراق الليل اشتاق يصير ليالي بيكفي فراق الليل اشتاق يصير ليالي ما حرام تترك لي قلبي بحالي صعب حرام بلا وحدي وتنسى وعدي ما حرام طمني جايب وعد حالي بالغرام ما حرام تترك لي قلبي بحالي صعب حرام ابقى انا وحدي وتنسى وعدي حرام طمني جايب وعد حالي بالغرام
DK Mando.
انا هاجي على نفسي وهبعد يمكن انسى هواك عشان ما لقيتش راحتي معاك ولا مرة من نفسي مش لازم استنى خلاص ما بقاش لقلبي مكان اتاري الكل وقت اداه ودي دنيا مش جنة انا هاجي على نفسي وهبعد يمكن انسى هواك عشان ما لقيتش راحتي معاك ولا مرة من نفسي مش لازم استنى خلاص ما بقاش لقلبي مكان اتاري الكل وقت اذان ودي دنيا مش جنة بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول وانا بالندم حسيت احلام بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت
Thank you.
انا ضاع كتير مني لكن دلوقتي لازم افوق واشيل من قلبي كلمة شوق ايه اللي يمنعني اهي فترة وتعدي ولو هتفوت عليا سنين مسيري الاقي ناس تانيين باقيين على وعدك بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول وانا بالندم حسيت بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت
DK Mando.